بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الأحبة في الله يسر تسجيلات المسجد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار وذلك لفضيلة الدكتور حازم شومان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين ثم أما بعد فكل عدة أيام يا جماعة يعني في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده للأسف بتطالعنا الجرائد بصاعقة بتنزل على قلوبنا وعلى رؤوسنا لا نكاد نستفيق منها الا ونلاقي صاعقة تانية منذ عدة ايام طلعتنا الجرائد باخبار انتهاك حرمة القرآن العظيم في جوانتنامو وفي العراق وفي افغانستان وصاعقة نزلت على دماغنا بقى مثلنا في هذا الامر تماما زي واحد ماشي في الشارع رايح مشوار فجأة لقى خبطة بتنزل على دماغه قبل ما يفوق ويبدأ يتلفت ويشوف مين اللي خبطه وايه اللي حصل لقى خبطة تانية نازل على دماغه كل ما يجي يفوق ويحاول يشوف ايه اللي حصل خبطة تالتة على دماغه خبطات متوالية حتى ادميت قلوبنا وحتى ادميت رؤوسنا الواحد ما عادش عارف يعمل ايه والله يا جماعة يعني كل يوم نصحى على خبطة جديدة من كذا من, من فترة خبطة صور اسرى العراق في سجن ابو غريب من اللي قبلها خبطة البوسنة والهرسك خبطة كسوفة خبطة لما ناتاليا اليهودية جابت صورة خنزير وكتبت عليها اسم نبينا عليه الصلاة والسلام خبطة لما شارون دخل المسجد الاقصى خبطة لما الشيخ احمد ياسين رحمه الله اغتيل خبطات وراء خبطة خبطة سقوط سقوط بغداد لعل كلنا نذكر هذا اليوم وخبطة سقوط جابل وخبطة وخبطة وخبطة مذابح جنين اللي اليهود عملوها في الفلسطينيين قريبا فاصبح يعني خلاص يعني يعني احنا فعلا لا نكاد نستفيق مما يحدث هل كل ده فاكرين ان ممكن الاسلام يقضى عليه يا جماعة ان هذا الدين لا ولن يموت ولو قدر له ان يموت لمات يوم مات محمد بن عبد الله ان هذا الدين لا ولن يموت ولو قدر له ان يموت لمات يوم ارتدت قبائل العرب واضطربت جزيرة العرب حتى لم يعد في جزيرة العرب كلها الا اربع مساجد بتقام فيها الجمعة ان هذا الدين لا ولن يموت ولو قدر له ان يموت لمات يوم اجتاح التتار والصليبيين الدول الاسلامية حتى غاصت ركب خيولهم في دماء جثث المسلمين في دمشق وفي بغداد وفي القدس و... فهذا الدين لا, لا, لا ولن يموت وكيف يموت وقد تكفل بحفظه الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى فيعني ده الدين يا جماعة انما احنا احنا انا وانت وانت وانت و... احنا يا جماعة احنا المسلمين مش الدين احنا القضية فينا الوقت احنا نعمل ايه كيف ننتصر ازاي الامة دي تنتصر الوقت ازاي ننتصر واحنا قريبا هنحط في كتب الفقه عذر جديد من اعذار ترك صلاة الجماعة ان الماتش اصبح المنافسة في حمية الوطيس المباراة على النهائي الوقت يا جماعة اللي هيكسب الماتش ده هياخد الدوري والكرة جوان واحنا شعب بيحب اللعبة الحلوة وربك رب قلوب وهو ارحم الراحمين يعني خلاص هنجيبها كمان بالدين عشان ما نبقاش بعيدنا عن كلام ربنا سبحانه وتعالى ازاي ننتصر يا جماعة واصبح الوقت من اعذار ترك ترك صلاة المغرب والعشاء ان الحلقة بتاعت المسلسل العربي دي اخر حلقة النهاردة ده الحلقة الختامية ما اقدرش اسيبها ما يقدرش الراجل يسيب الحلقة وخلاص والمساجد تفضى ازاي يا جماعة ننتصر واحنا اصبح الواحد مننا احنا اللي في الجامع ممكن تقف تصلي وفي اخر الصلاة انا صليت ثلاث ركعات ولا اربع ركعات انا سجدت سجدتين ولا سجدة انا ركعت ولا لا قال لا ده تلاقي نفسك في التحيات بتقرا الفاتحة والله بتحصل للبعض وفي الفاتحة بتقرا التحيات ازاي ننتصر يا جماعة واحنا ممكن الطالب مننا عنده محاضرة الساعة 8 الصبح يظبط المنبه على 8 الصبح طب الفجر مش مشكلة يقف بين ايدين الملك انما المحاضرة ما تفوتش عليه اصبحنا امة مهزومة حتى في الكرة الكرة نفسها بقينا مش عارفين ناخد اي ميدالية في حتى كرة القدم حتى اللعب ما عدناش عارفين نلعب حتى والله يا جماعة يعني يعني من من عدة ايام كده جت يعني احد اقربائي فبيقول يعني ان يعني سمع مسرحية خطيرة ومسرحية ما حصلتش و... ومصمم ان هو يحكي لي بقى على النكات العظيمة اللي في المسرحية فانا قعدت اسمع اقول ها يقعد يحكي ويضحك وانا مش لاقي حاجة بصراحة اضحك عليه يحكي ويضحك في الاخر ماشي يعني فين بقى الكلام اللي يضحك في الاخر يقول لي كل ده ما يضحكش قلت سبحان الله حتى في الهيافة ما حضناش عارفين نجيب نكت يا جماعة سبحان ربي والله يا جماعة الشباب اللي ماشي في الشارع الوقت ده الشباب الروش ده انت يا ابني ايه اللي مخليك روش كده بيقلد شباب الغرب والله العظيم شباب الغرب لو كده كان من خمسين سنة اوروبا وامريكا خربت شباب الغرب مش كده يا جماعة ده شباب الغرب ده هم اللي انتوا شايفينهم كل شاب بيقرأ اسبوعيا على الاقل خمس ست ساعات ان لم يكن له عدد ساعات يوميا بيقرأ الهدايا في اعياد الميلاد بتاعتهم والحفلات بتاعتهم كتب تلاقي في, ال- في وسائل المواصلات اللي سافر بره يقول لك بيقروا في وسائل المواصلات يستغلوا وسائل المواصلات في القراءة والثقافة يعني ما هماش الشباب بالمنظر اللي احنا شايفينه بره ده فايه إيه اللي وصلنا له ده الفجوة الايمانية الهائلة ديت هل لا يمكن ان ينتج عنها اثار هات خريطة العالم الاسلامي وحط صبعك على اي نقطة وانا اتعهد ليك انك تحط صبعك على كارثة من كوارث المسلمين حط صبعك على البوسنة والهرسك فاكرين ايام البوسنة والهرسك كان في مجلة دير- مجلة دير شبيجل الالمانية جابت حوار مع احد قادة الصرب قادة ال- الصرب في الحرب فبتقول له انت قتلت يعني يعني هل قتلت مسلمين او أو- فبيقول قتلت المئات بايدي شخصيا طب ليه انتوا بتقتلوا المسلمين لا يمكن ان ي- ان يوجد الاسلام في اوروبا وعلى مسلمي اوروبا ان يختاروا اما ان يكونوا صربا او كرواتا والخيار الثالث هو الموت وانني اقتل كل مسلم قادر على الحرب ومن لا اقتله اخرق عينيه يعني تخيلوا فالراجل بي يعني بينبهه بيقول له الكلام ده خطير بالنسبه للمعادلات الدوليه قال له انا هعمل ايه ما كانش معايا وسائل مواصلات تنقلهم فارخص حل ان انا اقتلهم حط ايدك كده على حاجه سريلانكا مثلا حد يسمع عن سريلانكا فيها اتنين ونص مليون مسلم اتنين ونص مليون موحد لله سبحانه وتعالى ايام الازمه بتاعت سريلانكا كانت تميل الهندوس الهندوك قتلوا ذبحوا 1300 مسلم في يوم واحد ده ده في سي ان ان مش الكلام ده وقبلها في الاسبوع اللي قبلها كانوا حارقين 300 مسلم حط ايدك الجمهوريات الاتحاد السوفيتي لما اتحررت الجمهوريات الاسلاميه اللي في الجنوب بتاعه حصل ايه يا جماعه قبل ما يسيطر عليها الاتحاد السوفيتي كان فيها 40000 جامع لما رجعت لنا كان فيها 100 جامع بس راحوا فين الباقي مآسي وراء بعضها يعني دمع المنابر يشكو للمصلين باعوا المآذن والقرآن والدين بيروت في اليم ماتت قدسنا انتحرت ونحن في العار نفقي وحلنا طينا طهران ماتت وبغداد يحاصرها بحر من الدم بات الآن يسقينا اي أيوة والله يا جماعة ف يعني الوقت يعني الغاز الواقع اللي احنا عايشين فيه ده اصبح الغاز مليار و200 مليون مسلم والبوسنه والهرسك مليار و200 مليون مسلم وجنتنامو مليار و200 مليون مسلم ومأساة فلسطين ده مليار و200 مليون مسلم على 20 مليون يهودي لو قمنا وكل واحد تف تفة واحدة هيغرقوا يعني مش حاربناهم كل واحد نزل امتابه في تفة كده يعني خلاص يا جماعة وصلنا لهذه الدرجة هل وصلنا لهذه الدرجة فالمقصد يا جماعة ان يعني درس الليلة عايزين ننقل فكرة بسيطة جدا فكرة انك انت لو قاعد في بيتك وليك اخ تحت في كذا واحد يعني يعني واحد ب- كذا كذا بلطجي اتلموا عليه بالمطاو وقعدوا يشرحوا فيه وانت قاعد فوق انا مش هقول لك بتلعب ولا بتتفرج على التلفزيون انت قاعد تقرا قران وتصلي جابوك قالوا له ده انت كان ليك ابن قاعد فوق في البيت وله اخ تحت بيتشرح بالمط... أه، والدك يعمل فيك ايه تتخيل يعمل فيك ايه تخيل يعني هل تتخيلوا ان احنا يوم نلقى الله يوم القيامة لن نسأل عما يحدث للمسلمين هل حد يعتقد هذا الاعتقاد يعني كثير من الشباب بيظن ان الاهتمام بامور المسلمين ده حاجة فضل كده يعني ايه حاجة يعني ايه مقام عالي يا جماعة ده فرض علينا جميعا يا جماعة هنسأل يا جماعة هنسأل امام الله سبحانه وتعالى فاحنا عايزين قصة من قصص القرآن نعيش معها الليلة تفهمنا احنا فين بالظبط ونعمل ايه وايه دورنا وعشان ابقى راجل في كتيبة الاسلام ايه المواصفات اللي لازم تبقى فيا معانا قصة قصة داوود وطالوت وجالوت لعل كثير منكم يعرفها القصة دي خطيرة جدا في الواقع اللي احنا عايشين فيها يا جماعة قصة مهمة جدا وفوائدها في غاية الاهمية عايزين نركز مع بعض الليلة عشان فعلا اللي عايز يعمل حاجة لدينه يخرج من القصة دي عارف هو المفروض يعمل ايه في حدود استطاعتنا في حدود امكانياتنا قال تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله من بعد موسى سيدنا موسى كان آخر مشهد له مع بني إسرائيل مذكور في سورة المائدة يعني وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا آخر موقف لسيدنا موسى في القرآن كله مع بني إسرائيل واتاكم ما لم يؤت احدا من العالمين يا قوم ادخلوا الارض المقدسة سيدنا موسى بيستحسن ادخلوا فلسطين انتوا سايبين الارض المقدسة بتنتجحوا حرمتها ازاي ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين جبارين يعني اعداء الدين احيانا بيبقوا فعلا ممكن يوصفوا بصفة جبارين واذا بطشتم بطشتم جبارين امريكا ما بتضرب افغانستان ولا العراق 24 ساعة قصف متواصل 24 ساعة أطن... الاف وعشرات الاف اطنان القنابل كل يوم بتلقى بطش جبارين فعلا واذا بطشتم بطشتم جبارين ومع ذلك ما تخافش لان الله معاك ايه دول في قدرة الله سبحانه وتعالى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها خرجهم لنا واحنا ندخل ما شاء الله فاكرين نفسهم تنابلة السلطان عارفين التنابلة يا جماعة عارفين الفرق بين التنبل والكسول الكسول لما تسخنه يسخن انما التنبل مفيش فايدة مفيش امل هم دول كده خرجهم واحنا ندخل ايه يا جماعة لازم نتعب يا جماعة لازم نتعب هو الدين يقام في الواقع الا بدمائنا وتضحياتنا وجهودنا وتقديماتنا لاجل الله سبحانه وتعالى وفي الاخرة بنقبض من الله سبحانه وتعالى هذا الزمن ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فإن داخلهم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أنعم الله عليهما بالإيمان ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ده مقام إيه يا جماعة فإذا دخلتموه فإنكم غالبون الثقة في الله الثقة في الله مين اللي قالكم ادخلهم مش الله لا يمكن يسيبكم ربنا لما قال لسيدنا موسى امسك العصاية قال له هحولها تعبان وامسكها ولا امسكها وهي تعبان امسكها وهي تعبان عشان يتعلم عشان العبد يتعلم الثقة في الله الثقة في الله يا جماعة تربية على الثقة في الله ما تلا ادخل وانا خرجهم لك انما ما تقوليش خرجهم وانا ادخل انما الوقت ده انت لو بتتعامل مع تاجر وخونته يغضب منك احنا بنخون ربنا احنا مش مصدقين وعود الله في القرآن والسنة احنا بنشترط على الله ان هو يورينا الاول العطية قبل ما نقدم برجلنا ناحيته ما ينفعش يا جماعة ده احنا بنتعامل مع الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى والله العظيم اقسم بربي ان من هذه الاية انا على ثقة يقينية ان اول حرب هنروح نحارب فيها اليهود هي اللي هنحرر فيها المسجد الاقصى اول حرب احنا حاربنا اليهود ولا مرة مرة واحدة بس مرة واحدة اللي رحنا لهم برجلينا كانت امتى 73 كل الحروب التانية هم اللي قلنا 73 يا جماعة والحرب اللي انتصرنا فيه اول حرب هنقوم لاجل الله تحت راية لا اله الا الله تحت راية الله اكبر اول مرة هنروح نحاربهم فيها هي اللي هننتصر فيها ده وعد من الله سبحانه وتعالى ده انت الارض اللي تحت رجلهم بتحارب معاك ده انت الحجر والشجر اللي بيستخبوا وراه بيحاربوا معاك بس احنا نثق في الله فاذا دخلتموه فانكم غالبون وده شعارك في كل حاجة في حياتك كل ما ربنا يوجهك لحاجة افتكر فاذا دخلتموه فانكم غالبون النتيجة والاثر هتيجي هتيجي وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون كلمة ها هنا دي تحس بايه ها رفعت حاجة لفوق هنا قمت غرزها ها كأنك رفعت رمح لفوق هنا قمت غرزه كأنك بتقول انا متبت هنا اهو انا مش متحرك من مكاني حب الدنيا يا جماعة احنا متبتين في الدنيا مستقتلين على الدنيا نسيب الدنيا ونروح نقاتل وممكن نموت لا يمكن ده ده حالنا يا جماعة ده احنا يا جماعة ان ها هنا قاعدون ده انا وانت وانت يا جماعة ان هنا الاستقتال على الدنيا والتثبيت في الدنيا احوال المسلمين الوقتي احوال المسلمين الوقتي اصبحت احوال يعني عند الموت والله احد ال... يعني حوادث موت الشباب كتير جدا جدا ففي احد الحوادث شاب جاب شريط عليه دم يا جماعة دم ده شريط ايه ده ده اللي كان في العربية شغال قبل الموت يعني فبيقول يعني يعني اللي كان راكب العربية شغله الشريط ما اشتغلش قبل ما يموت بدقائق شغله تاني الشريط سف شغله تالت اشتغل سبحان ربي فرصة واثنين وتلاتة اهو شغله تالت فتالت مرة اشتغل فيا جماعة يعني عند الموت تلاقي واحد قاعد يجيب اسماء لعب بتاع الطاولة اسماء الطاولة ولعب الطاولة واحد تاني قاعد يعد فلوسه وهو بيموت واحد تالت قاعد يعد تجارته واحد رابع بيوزع ورثه وهو بيحتضر يا جماعة في حب الدنيا حتى في اخر لحظة الاستقتال عليها عند الزلزال لما حصل في مصر بقيت في الجوامع تلاقي الامام بتاع الجامع اول واحد يهرب المدرس بتاع الفصل اول واحد يطلع يجري يعني تخيل تلميذ مات تحت رجلين المدرس اللي كان لسه من دقايق بيعلمه العلم والايمان تخيل مصلي يموت تحت رجلين الامام اللي كان لسه واقف بيصلي بيه و- وبيصل بيه في طريقه الى الله تخيلوا يا جماعه يعني يعني فين ال... فين ال... فين يعني فين اراده الاخره في قلوبنا حب الدنيا سيطر حتى على قلوب اللي موجودين داخل بيوت الله سبحانه وتعالى في حروب التتار زمان كان احد التتار لما يلاقي عشرة مسلمين يقول لهم انتظروا مكانكم حتى اتي بسكين ويذهب ويأتي بسكين حتى يقتله انتم مصدقين القصة دي انا ما كنتش مصدقها لغاية ما حصلت في احداث العراق الاخرانية دبابة امريكية وحيدة غرزت في الرمل قصاد قصاد كذا عربية عراقية تخيلوا كل العربيات الجنود بتاعها نزلوا عملوا ايه قاموا مطلعين الجندي من الغرز وقاموا مستسلمين ليه سبحان ربي اه والله نفس الموقف ذات حب الدنيا حب الدنيا حب هو عايز يعيش وخلاص عايز يفضل وخلاص ولتسقط اي راية منظر جندي امريكي بيجري وطيارة من فوق عايزة تضربه والجندي قاعد يستغيث وهو لا يدري انها طيارة اوتوماتيكية من غير قائد منظر في غاية الخزي يا اخي لو معاك طوبة ارميها بيها وربنا يبارك لك في هذه الرمية بس تبقى مت وانت شجاع ما تبقاش مت وانت جبان هو مات في هذه الحالة برضه ولكن مات وهو مات وهو جبان مات وهو حاطط وصمة عار في وجه كل واحد مننا امام العالم كله امام نفسه وامام الله يوم يلقاه سبحانه وتعالى فحب الدنيا حتى في الرخاء والله يا جماعة مش حتى في هذه الشدائد يعني احد ال- الاثرياء العرب عنده قطه وقطه جوزهم صرف على حفلة الجواز 2 مليون جنيه يعني يجوز نص الشباب اللي موجودين في الجامعة دلوقتي 2 مليون جنيه قاعد الاطباء في ده ده هنا يعني يعني الكلب بتاعه مرض هيسفره امريكا يعالجه يروح يصفر واحد من اللي في المستشفيات دول ولا حاجة يعني يعني في عام واحد في الوطن العربي انفق على المخدرات 64 مليار دولار عام واحد احد الشباب في يعني قريبا كان محتاج ان هو يعني والده يعني يعني صمم انه ياخد منه عينه يحللها عشان يعرف بيشرب مخدرات ولا لا بيشرب مخدرات بيشرب كيمياء بيشرب اي حاجه من هذه الاشياء الشاب لف على حوالي 30 واحد من اصحابه يدور على واحد متأكد ان هو ما بيشربش عشان ياخد منه عينة ويقول لوالده ان دي العينة منه هو ملقاش ملقاش يعني الى هذا الحد وصل الانهيار الداخلي عندنا الى هذا الحد احنا الراقصات الروسية بتقول اتمنى ان اتزوج من احد العرب فسألوها في المجلة لماذا قالت ايه أصل معاهم اموال كتير بتتكلم عن بتوع الخليج طبعا مش علينا احنا معاهم اموال كتير ومفيش مخ خالص اتجوز واحد عربي اخد الفلوس اللي معاه الى هذا الحد هن يا جماعة بعد ما كنا ايه تخيلوا يا جماعة ان ايام ما كنا بنحكم الاندلس كانت اللغة بتاعت علية القوم في الاندلس هي اللغة العربية دلوقت تمشي الحاجة الحلوة اللي في ايد الاطفال شيبسي آه، شيتوس المحلات stores مش عارف ايه الكلام اللي بينا ميرسي okay سبحان رب ايه ده ايه ده كان زمان علية القوم لما يجوا يتكلموا مع بعض يتكلموا بالعربي من شدة تأثرهم بينا كان المسلمين الاسلام هو الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس لما كشف كعب امرأة مش اغتصبت امرأة امير المؤمنين سير جيش وبعت رسالة الى ملك الروم وقال له من امير المؤمنين هارون الرشيد الى كلب الروم اما بعد فان جوابي ما سترى دون ما ستسمع واني لمسير اليك جيش اوله عندك واخره عندي ايام العزة يا جماعة ايام ما كان في عزة انما الوقت واحد زي مناحم بيجن الحق الخنزير يقول علينا احنا العرب لا يقرؤون واذا قرأوا لا يفهمون واذا فهموا لا يعملون واذا عملوا لا يستمرون الكلام ده صح يا جماعة صح يا جماعة صح والله الواحد نفسه يعني نفسه انزل مطويات وكتيبات للشباب بس انا عارف الناس ما بتقراش يعني انا نفسي يعني انا لما باجي احسبها كده نفسي ان الواحد مثلا نازل حاجة بس الناس ما بتقراش احنا ما بنقراش احنا امه يا جماعه غير مثقفه فعلا كلام حقيقي يعني احد الناس بعد رمضان يا رب اليهود يا رب عليك باليهود يا رب فراح لاحد المشايخ فبيقول له احنا يعني قاعدين ندعي ما بيحصلش ليه حاجه قال له يا ابني يهود بيدوا على يهود ما هو حب الدنيا اللي مالي قلوبهم مالي قلوبنا الكلام ده ممكن يكون قاسي شويه يا جماعه قاسي بس للاسف حقائق قاسي بس للأسف حقائق يعني في أحد ال- ديار الإسلام قبض على واحد مع امرأة فاتهموه اتهموه بجريمة ايه الجواز التاني فلما قال لهم لا ده دي يعني مش متجوزة ولا حاجة ده حاجة كده يعني قالوا احنا متأسفين واحنا اسفين ان احنا يعني كان بلاغ خاطئ يعني في احدى ديار الاسلام فهذا هو الحال الذي وصلنا اليه يعني يعني ان ها هنا قاعد ها هنا الدنيا إيه؟ هي الدنيا وصلتنا لكده وهتوصلنا لايه كمان ياما لسه مسلسل الذل اللي بينتهي ان ها هنا قاعدون قال موسى رب اني لا املك الا نفسي واخي لا املك الا نفسي يملك نفسه يا جماعة ما انك انت التمكين ان ربنا يمكن لك في نفسك ما عادش قيام الليل تقيل عليك ما عادش صلاة الجماعة تقيل عليك ما عادش السنن تقيل عليك ما عادش حضور الدروس وسماع الشرايط تقيل عليك ما عادش لبس الخمار ولا النقاب تقيل عليكي ما عادش غض البصر تقيل علينا يا جماعة التمكين في النفس عايزين نوصل لدي رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمة عليهم يا العقوبة الفظيعة من عند الله اربعين سنة يتيهون في الارض يتيهون اخر مشهد في احداث سيدنا موسى في بني اسرائيل لو صورناها كده في القرآن منظر بني اسرائيل هم تايهين في الارض وسيدنا موسى يموت على هذا المشهد 40 سنة لا 40 سنة يا جماعة 40 سنة عشان الجيل ده يكون راح بقى جيل ال super stars وال Star Academy والجيل ده يكون راح جيل مش بيقول لك يا سلام على الدنيا وحلاوتها ولا ايه الجيل ده يكون راح بقى الجيل بتاع الدنيا وحبيبتي يا دنيا الجيل ده يكون يطلع جيل نظيف بقى جيل بينظر للحياة بمنظار القرآن والسنة جيل له قضية ورسالة جيل اولويته في حياته دينه انما الجيل بتاع الفيزون والشيفون وال... الجيل ده يكون خلاص اترمى الجيل ده لازم يستبدل 40 سنة ليه لان الجيل اللي بيطلع بعد الجيل ده هيطلع على الهزائم والنكسات زينا كده طالعين كل يوم نكسة كل يوم مأساة كل يوم حاجة تحبطنا فبنطلع عندنا رفض بنطلع رافضين الواقع اللي احنا فيه فبنطلع مستفزين ان لازم يبقى في تغيير واصلاح صح يا جماعة فهي دي فكرة اربعين سنة واحد ممكن يقول اربعين سنة الله لا يعجل لعجلة احد الاصلاح دايما بياخد زمن طويل جدا يعني شوفوا في اول سورة القصص من الايات الرائعة الماتعة قول الله سبحانه وتعالى ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون يتقالك ان خلاص قنبلة نووية هتنزل وهتنفجر في مسرح الاحداث يتقالك خلاص انت قاعد تسمع كده وبتتفرج قنبلة هتنزل على قوم فرعون المشهد اللي بعدها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه يا الستارة اتفتحت يا جماعة على منظر ام بترضع ابنها وعلى بني اسرائيل ان ينتظروا اربعين سنة حتى يكبر موسى ويبتعث ثم ينتظروا سنين وموسى بيواجه فرعون وقد اخذنا ال فرعون بالسنين ثم ينتظروا اربعين سنة في التيه تسعين سنة على ما الوعد بتاع ربنا يتنفذ ربنا قال ونريد ان نمن لما ربنا اراد انه يمن من بعد تسعين سنة محدش يعجل يا جماعة محدش يعجل سيدنا موسى قعد في مدين عشر سنين وبني اسرائيل بيتدبحوا في مصر يا رب كفاية سنتين لازم يقعد العشر سنين طب ليه سيدنا محمد قعد 40 سنة طب يا رب ده الارض كلها على الكفر والناس بتموت على الكفر يا رب طب كفاية 35 سنة 40 سنة طب 13 سنة في مكة كفاية يا رب خمس سنين 13 سنة ليه يا جماعة ليه لان الطريق ده عايز تربية الطريق والتربية عايزة زمن وعايزة عمر وعايزة منها لازم تتربى لازم تتربى اللي هيظن منكم انه ممكن يخدم الاسلام بدون ما يتربى يبقى انسان واهم اللي هيظن منكم ان الواقع ده ممكن يتغير بدون تربية يبقى انسان بيعتقد ان في طريق غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام احد الصحابة ويتحسر على النبي قال كنا على عهد رسول الله نسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الصدقة فيقوم احدنا فيذهب الى الجبل فيحتطب فيرجع الى السوق فيبيع الحطب بملء مد من التمر يروح يحتطب عشان يبيع الحطب بقد مال وكفة ايده تمر فيتصدق به يا ده الراجل ده معنى ان هو مع يعني يعني معهوش تمن مد انه شح يعني ما حلتوش حاجة طب ولما يروح يشتغل يروح يشتغل عشان ياكل ولا عشان يتصدق من شدة تأثر الصحابة برسول الله اسمع بقى وان لأحدهم اليوم لمئة الف مد لا يجود منها بشيء الله الصحابة قصده يا جماعة الاثر ده اصله اصله يا جماعه لما كان المربي موجود لما كان المربي موجود كان الايمان مشتعل في النفوس لما كان المربي موجود كان الواحد يقتل نفسه عشان ينفذ كل امر من اوامر الله لما المربي بيغيب النفوس بتفطر غصب عنها قضية وجود مربي ليك في حواليه مربي حتى صغير يعني اكبر منك بسنتين ثلاثة ولكن حد يوجهك في طريقك الى الله سبحانه وتعالى حد يوجهك حد ياخد بايدك في الطريق الى الله سبحانه وتعالى الله لا يعجل لعجلة احد فيجب ان احنا نهتم بهذه القضية الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا اذ قالوا لايه لنبي يا رب هو بعد اللي عملوه مع موسى لسه بتبعت لهم نبي يا رب لسه بتديهم فرصة خد بالك ربنا هيفضل معاك لاخر فرصة ربنا هيفضل معاك للاخر عشان يوم ما يعذب يعذب العاصي يبقى قام عليه الحجه خدوا بالكم من الناحيه دي يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى ما بيقطعش عنك الفرصه بس ساعه ما بتيجي العقوبه خلاص بيبقى اقام الحجه عليك اذ قالوا لنبي اه رحمه ربنا لسه ممتده ومتصله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله انتوا عارفين اللي حصل لبني اسرائيل اسمه ايه يا جماعه الصحوه الاسلاميه حصل في بني اسرائيل صحوة صحوة اسلامية فجأة بعد ما كانت المساجد اللي بيصلوا فيها كبار السن والمساجد فاضية بقت شباب المساجد بتبخ شباب وفجأة بقى في دروس بيحضر فيها الاف الشباب ودروس بيحضر والجامعة اللي كانت يعني يعني بتصدر العلمانية وبتصدر ال... الانحلال الخلقباتية اللي بتصدر الالتزام وبتموج طرقاتها بالملتزمين والملتزمات قال له بدأ يحصل فيه صحوة بدأ يحصل فيه بعث ديني ابعث لنا يا ملكا بدأ يبقى فيه جيل مصمم على التغيير والاصلاح ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله طب يا جماعة اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ايه صحين معايا ولا مصحين معايا ابعث لنا ايه ملكا طب ما انت معاك نبي انتوا معاكم نبي عايزين ملك ليه ايه اللي هيفككم الملك دلوقتي هو ده بني اسرائيل النبي ده دين احنا عايزين الدنيا كمان زي الشاب اللي يجي وعايز الدين والدنيا انا عايز التزم بالصفضة الروش انا عايز التزم بالصفضة الفوتوجينيك كده وافضل حلوة وافضل يعني ايه لمعة كده في ال... لا يا جماعة اللي عايز يصلح فعلا لازم تبقى وجهته هي الله خالصة الى الله سبحانه وتعالى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال والا تقاتلوا عارفهم قال لا انت انت يعني معروفين والقصة مكررة وياما زعمنا وياما قلنا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا وما لنا انا عايز اروح العراق يا عم الشيخ انا عايز اسافر العراق احارب هناك بامارة ايه بامارة الفجر اللي بقالك اسبوع ما صلتوش بامارة قيام الليل اللي اصبح ذكريات بالنسبة لك بأمارة ايه يا جماعة عايزين بأمارة قلم الروج اللي انت لسه حطاه في الشنطة بتاعتك وانت خارجة من البيت عشان ما اعرفش هتعملي بيه ايه بره بيتك بأمارة ايه يا جماعة بأمارة عشرين واحد من اصحابك اللي لسه مفيش واحد منهم دعيته ولا الالتزام بأمارة الذنب اللي كل واحد مننا لسه مقيم عليه مش قادر يتخلص منه بأمارة ايه قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا اهو ده حصل لنا يا جماعة احنا اخرجنا من ديارنا وابنائنا ده ده ده ده واقعنا احنا احنا الوقت القصة دي بتحكي واقعنا احنا الكلام ده حصل لنا فعلا يا جماعة حصل لنا يعني اللي الجرايد بتعلنه الوقت احداث جوانتنامو ويقول لك يعني حدث بالفعل انك انت تلاقي يقول لك في التقرير ان يعني قطعوا ورق المصحف وعايزين يعملوه شرابات يلبسوها في الجسم لعنهم الله يقول لك في التقرير ان هم يعني قطعوا المصحف وحطوه في دورات المياه عشان المسلمين يجبروا انهم يغتسلوا بيها يقول لك ان هم كانوا بيعذبوهم عشان يغتسلوا بيها لدرجة ان واحد قاوم حارس من الحراس قتله قال لا يعني يعني لدرجة ايه لهذه الدرجة هن لهذه الدرجة اخرجنا من ديارنا وابنائنا اشد كمان من هذه الدرجة والله يا جماعة يعني لما تيجي تقرا كده في الكلام يقول لك ايه يقول لك و و و وتعرضوا لاشد انواع التعذيب حينما رفضوا تقطيع المصحف قطعوا المصحف لا مش هنقطع تعذيب هائل عملوا فيهم ايه بقى يقول لك فاوقفوهم عرايا لمدة طويلة جدا في الشمس او الى اخر الكلام فلما بصيت للكلام كده هو بيقول اشد انواع التعذيب هو ده تعذيب يا جماعة ده تعذيب ده مش تعذيب يا جماعة ان انا اوقف واحد عارف ده اسلام في فرق بين التعذيب والاسلام صور اسرى العراق دي مش تعذيب ده اسلام قال طب والناس دي عايزة تذلنا ليه هو القضية القضية ان جواه حقد هائل عليك كان في نادي هنا نادي قريب مننا هنا يعني نادي بلياردو واحد الشباب مع واحد الماني ويعني الالماني قاعد يشرب شوية كده وهو بيلعب وبعد كده ايه دماغه فبدأ يقول بقى اللي في قلبه يعني فالشاب بيقول له يعني انت رأيكم فينا ايه فبيقول له انتوا لا شيء يعني المسلمين دول عندنا لا شيء ولو نطول ان احنا نعاملكم زي guinea pigs عارفين guinea pigs عارفين خنازير غينيا اللي بياخدوها في المعامل بتاع كلية علوم وصيدلة يشرحوا فيها المفروض كده يعني لو نطول نعملكم زي guinea pigs هنعملكم زي guinea pigs ولولا البترول اللي عندكم ما كانش يبقى لكم اي قيمة شايفين يا جماعة الحقد اللي في قلوبهم علينا شايفين الكراهية اللي في قلوبهم علينا فيذلونا ليه اه كل الحقد ده مالي قلوبهم كل الحقد ده مالي قلوبهم طب واحنا نتذل ليه هو اللي يذلنا يعني يعني واحد عايز يذلني اتذل واحد عايز يذلني ينال من كرامتي ليه يا جماعه احنا الذين هم عملوا لنا ايه يعني انا عايز اعرف هم انتهكوا حرماتنا احنا اللي انتهكنا حرماتنا من قبل ما هم ينتهكوها المسلمه لما كشفت جسمها زمان اقصى حاجه طمعوا انهم يوصلوا لها كعب مسلمه يكشفوه وخدوا على دماغهم الوقت المسلمة هي اللي كشفت عوراتها في الشارع لما هو يجي خلاص هو يعمل يعني اذا كانت هي عملت كده في نفسها وابوها عمل كده فيها هو يعمل ايه اذا كان تشوف منظر الشاب بيعكس البنت يبقى دمك مولع مش من الولد من البنت وهي بتتعكس تحس ان هي في غايه الطايره وهي بتتعكس في الشارع ايه ده يا جماعه يعني يعني يعني يعني سبحان ربي يعني والله تحس انك انت مش قادر تعلق انت دمك مع طب هو بقى الكافر ده لما يجي هيعمل هو ايه هيعمل ايه بيت ربنا لما تشوف منظر كده الجنود ماليين المسجد ومدنسين المسجد و... بيت رب مش احنا اللي قلنا بنفسنا اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجمع الغويشه الدهب اللي في ايد مراتي وباكو الشيبس اللي في ايد ابني اغلى عندي من الجامع يبقى خلاص احنا اللي انتهكنا حرماتنا مش هم اللي انتهك فليه تذلينا لان احنا لازم نتذل احنا اللي ذلينا نفسنا طب واحد ممكن يقول طب ربنا يسيب ده يحصل ازاي ازاي ربنا يسيب ده يحصل يعني لما جاء الصباح وهدم جزء من الكعبة ووقف عليها في التاريخ الاسلامي ثم قال اين الطير الابابيل وكان من البرامكة اين الطير الابابيل اين الحجارة من سجيل انتوا مش بتقولوا ان اللي يهدم الكعبة دي ربنا بيبعت عليه طير ابابيل وحجارة من سجيل فالعلماء تحيروا في هذا يعني ربنا ما ارسلش الطير الابابيل ليه شوفوا يا جماعة ال ال ال التوجيه بتاع هذا الامر ايه لما لما تدرسوا ان ربنا قبل سيدنا محمد لما جه ابرهه يغير على الكعبة بعت له الطير الابابيل انما في العهد الاسلامي لما الصباح ده جه يغير على الكعبة ربنا لم يرسل ليه لان قبل سيدنا محمد ما كانش حد متعبد انه يحفظ الحق على الارض ما كانش في ناس مكلفة انها تشيل الدين بعد سيدنا محمد في ناس مكلفة انها تشيل الدين احنا مكلفين ان احنا نشيل الدين يبقى لو دخلوا وهدموا المسجد الاقصى احنا مالنا محدش يجي يقول ربنا سابه ليه مفيش حاجه اسمها ربنا سابه ده وظيفتك انت ده مسؤوليتك انت ثم ربنا ما سابش احنا اللي سيبنا ربنا احنا اللي ادينا ظهرنا لربنا سبحانه وتعالى يعني يعني مفيش امل ولا ايه لا في امل والله يا جماعه يعني الواقع الاسود ده هتتخلق منه بلطف الله انوار الدنيا والاخره في امل والله يا جماعه يعني على عهد رسول الله سنه 2 هجريا حدثت غزوه احد 75 صحابي من كبار الصحابه اتقتلوا كارثه ده دي كارثة يعني يعني في, في بالنسبة لعدد الدولة الاسلامية ايامها كارثة كان منهم انس بن النضر ومنهم مصعب بن عمير صاحب اكبر فتح دعوة في تاريخ الاسلام فتح المدينة قبل مكة بثمان سنين ومنهم حمزة بن عبد المطلب بعدها بسنة واحدة ما عدتش سنة ثلاثة هجرية الا وحدثت حادثة يوم الرجيع ستة من كبار الصحابة اتقتلوا غدرا وخيانة من العرب منهم عاصم بن ثابت منهم زيد بن الدسنة منهم خبيب بن عدي قال ما عدتش سنة واحدة قبل ما سنة اربعة هجرية تخلص يوم الرجيع سبعين واحد من قراء الصحابة عارفين يعني ايه قراء الصحابة يعني علماء الصحابة يعني اللي حافظين القرآن علماء الصحابة سبعين واحد اتقتلوا في خيانة من خيانات العرب ومع ذلك الدين ما ماتش والدين لا يموت بموت احد دين ربنا محفوظ من عند الله سبحانه وتعالى فالدين ما ماتش ولو قتلوا ده هيعملوا ولو قضوا على الجهاد في فلسطين هيعملوا في العراق ولو عملوا في فلسطين والعراق هيعملوا في العالم الاسلامي كله يعني اذكر كلمة كان قالها رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد قبل ما يسيب الحكم باربع ايام يعني بيقول انا ما عدتش خايف على حاجة خلاص ما عدتش خايف من بوش انا بقى اربع ايام وامشي فبيقول يعني انا بوجه له رسالة ان اللي هو بيعمله ده عشان القضاء على الاسلام لن يفيدوا باي شيء لان الاسلام قوة اكبر من ان يهدمها اي احد على وجه الارض وطبعا كان تصريح عمل ايامها انتقادات وعمل وعمل ولكن الراجل فعلا يعني انت عايز هتهدم الاسلام ازاي كيف تهدم هذا البنيان امال الحكمة يا جماعة اللي بيحصل ده بيحصل ليه ما احنا بني ادمين عايزين نفهم اللي بيحصل ده بيحصل ليه ربنا بيقولك وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين يمحص زي ما الدهب يتحط على النار المسلم ده زي الدهب اما يتحط في الواقع اللي زي النار ده الدهب يصفى بتاعه عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول وليعلم الله الذين امنوا وليعلم المنافقين وليعلم الله الذين نافقوا وليعلم المؤمن الله سبحانه وتعالى عشان يعلم مين اللي نافق ومين اللي امن الله سبحانه وتعالى يا جماعة مين اللي لما يشوف احوال دينه كده هيثبت وهيقف وهيقول لا زي مصعب تتقطع الراية من ايده اليمين يمسكها بالشمال تتقطع بالشمال يمسكها ما بين رقبته وما بين صدره عشان هو يقع والراية ما تقعش ومين اللي هيتولى وهيدي ظهره للدين و... وهيعيش حياته بالطول والعرض مين يا جماعة مين يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الشباب اللي ماشي في الشارع ده ربنا يسيبهم كده الشاب ده اللي لو جبته شلت من حياته البنت وال... والموبايل والمش عارف ايه وبعد كده شلت اللاعب الفلاني والماتش الفلاني والدوره الفلانيه وبعد كده شلت المغني الفلاني والممثل الفلاني والتمثيليه والفيلم والاغنيه هتلاقي الشاب ده اصبح فاضي حياته بقت فاضيه ربنا يسيب الامه كده لا يمكن ربنا يسيب الامه كده ما كان الله ليقدر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب مين اللي هيجي في سكه ربنا ومين اللي هيبعد وهيدي ظهره لله سبحانه وتعالى يعني اشد العجب ليس مما فعله الامريكان في جوانتنامو ولكن مما فعله المسلمون يعني مسلسل مصر الليمون يعني يا يا لا ده احنا والله لا لا ده الوضع ده عاد صعب جدا طب ما تعمل اي حاجه يا اخي اعمل يا اخي اترك المعاصي اللي انت بتعملها تبقى عملت حاجه عظيمه اعمل حاجه غير شيء يعني حتى يبقى احنا حاسين ان احنا لسه عندنا احساس بنحس لسه عايشين لسه فيعني يا جماعة يعني ال- الناس دي بتحاربنا عن عقيدة عن عقيدة والله مش زي ما احنا فاكرين اي قبل ما اليهود يدخلوا جنين الدبابات وقفت نزل الجنود كل واحد طلع قراءة قعد يقرأ فيها منظر الخشوع اللي على وشهم يبكيك لو شفته يعني الناس دي عندها عقيدة عالم اليهود خطين زرق بينهم نجمة نجمة داوود نبي يعني نسب الى نبي والخطين النيل والفرات ده دول ملكنا والخريطة بتاعت من النيل للفرات محطوطة على الكنيسة بتاعنا يعني الناس دي بتحارب عن عقيدة الصرب لما كانوا بيضربوا المسلمين فحصروا قرية من قرى المسلمين فكان هجوم كاسح فال... يعني اللي بيحاربوا ما قدروش يعملوا حاجة فبدأوا يهربوا واهل القرية يهربوا فالصرب حصروهم فقعدوا يحصدوا فيهم ويقتلوا فيهم وهم يقولون ودي جت في اذاعة لندن وهم يقولون اين ربكم يا مسلمين اين ربكم اين ربكم ده اذا ده داخل بقى واخدها ربنا ما احنا ما احنا ده كل اللي بيحصل فينا ده عقوبة على ان احنا ادينا ظهرنا لربنا ده كل اللي بيحصل فينا ده عشان نفوق ونعرف ان احنا بنعبد اله عزيز لو التفتنا عنه هيلتفت عننا ولو اقبلنا عليه واحنا يعني واحد على الف من عدد اهل الباطل ربنا ينصرنا عليهم ولكن كل ده لان احنا ادينا ظهرنا لربنا سبحانه وتعالى فمسألة يا جماعة ان احنا يعني يعني والله من الحاجات اللي, اللي, اللي تبكي يوم خمسة ليلة خمسة يونيو 67 اليهود واقفين على ارض المبكى قاعدين يعيطوا على حائط المبكى وقاعدين يقولوا ارض الميعاد ارض الميعاد واحنا سهرانين قدام الست وهي قاعده تدي خدني لحنانك خدني يعني تخيل شايفين الفرق شايفين فرق عقيده الناس دي ب... احنا مش يعني لا ما احناش منتبهين لهذه القضيه في حين ان هم منتبهين ليها اشد الانتباه فرويد كان يهودي سارتر كان يهودي كارل ماركس كان يهودي كل الشخصيات الافساديه في القرن العشرين دهيت اللي شاركت في افساد الكره الارضيه يهود يهود متعمدين لهذا الافساد وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا احنا اخرجنا من ديارنا وابنائنا ده احنا اتبهدلنا ده احنا حصل فينا نقوم بقى نعمل حاجة بقى وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال حصل ايه يا جماعة تولوا النتيجة المعروفة يا ما اسهل الكلام وما اصعب التنفيذ كله رجالة انما ساعة التنفيذ مين اللي يعمل ساعة مين يا جماعة تقوم الليلة الليلة دي تلاقي نص المسجد رافع ايده طب ولما الناس تروح مين هيقوم الليل اللي هيتاوب اللي هينام واللي هينام على الكنبة واللي واللي مش هيروح بيته عشان ما يتزرقش في قيام الليل فما اسهل وما اسهل السماع وما اصعب التنفيذ السماع يعني يا جماعة لما نسمع كلام ننفذ ولو خمسة في المية اللي بيسمع وما ينفذش ده بيوصل في الاخر زي الجلد اما يموت لو خد خبطة ما يحسش بيها فطال عليهم الابد فقصد قلوبهم قاعدين يسمعوا وما ينفذوش يسمعوا وما ينفذوش يجي في الاخر جلده يموت احساسه يموت عايزين نن... في ناس بتنفذ 500% من اللي بتسمعه عايزين ننفذ اما نقول مثلا حفظ القرآن يبقى حفظ القرآن اما نقول صحبة صحبة صالحة اما نقول شرايط اما نقول اقبال على الله اقبال على الله اما نقول كذا او كذا او كذا يبقى في تنفيذ والا حضورنا ده هيبقى نكس علينا لان هيبقى تمويد لحساسية قلوبنا تجاه الوعظ لما نيجي نتكلم عن ربنا وعن الدار الاخرة ننفذ ولو 5% ولو 5% اسهل السنة يعني الشاب البنت اللي اتحجبت ولسه مش قادرة تسيب المكياج الشاب اللي التزم ولسه مش قادر يسيب المعصية الفلانية ولا الفلانية تقابل شاب تقول له يقول لك التزمت الحمد لله طيب انت عامل ايه في قيام الليل والله اصل قيام الليل ده بس يعني ان شاء الله يعني ايه الخطوة الجاية يعني طب الصيام اصل والله العبادة عموما انا مقصر فيها بس ان شاء الله اشد فيها يعني طب تربية قلبك واصلاح قلبك انا ان شاء الله ناوي ان شاء الله لما تيجي الاجازة اسمع شرايط واعمل و... طيب في الدعوة لا انا لسه صغير دعوة ايه ده انا لسه في الاول طب امال انت يعني طب امال في ايه يعني ايه, إيه الدين بالنسبة لك يعني ايه الدين بقى يا جماعة اذا كانت الحاجات دي مش موجودة ايه الدين اذا كان قم الليل وقم فانذر مش موجودة فضل ايه من الدين فضل ايه من دين ربنا سبحانه وتعالى فاحنا عايزين ننتقد أحو- اتهم نفسك محمد بن واسع من ائمة السلف كان يقول لما غلت الاسعار في السوق محمد بن واسع السبب لو مات محمد بن واسع على استراحة الناس تعرف تقولها على نفسك تقول انا اسم احمد لو مات احمد الناس تستريح لو مات محمد الدنيا دي كلها تستريح والمطر يرجع ينزل تاني و- والجو يرجع ربيع تاني و- ممكن واحد يتهم نفسه ان هو معاصيه السبب في افساد معايش اهل الارض لما يكون الانسان في غاية الورع مع الله سبحانه وتعالى فمسألة ومسألة يا جماعة يعني ربنا ممكن يديك رسالة ما انتبهتش ليها ممكن الرسالة اللي بعدها تبقى اشد ربنا بعت للمسلمين بعد غزوة بدر رسالة في سورة الانفال بيقول لهم الغنائم دخل حبها في قلوبكم في سورة الانفال سورة الغنائم المسلمين برضو فضل ناس ما ما قروش الرسالة كان بعدها هزيمة احد جت بسبب حب الغنائم ليه ما هو انت الوقت اتبعت لك رسالة اتبعت لك رسالة ان فيك عيب معين صلحه ما صلحتوش ممكن الرسالة اللي بعد كده تبقى رسالة شديدة عليك ما تستحملهاش يبقى من اولها نحاول نصلح نفسنا من اولها نبدأ نقيم نفسنا احنا اهل للتمكين احنا اهل للتمكين يعني ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم هن... هنطلع لجواكم لو ربنا بلغ أخ... لو ربنا طلع لجوانا انت نفسك في ايه الدين يمكن ليه ما انت الصادق يا اخي انت نفسك تتجوز بنت حلوة انت نفسك يجي لك عريس غني انما احنا يا جماعة ما بننامش نحلم ان الدين ينتصر عايزين نصلح نفسنا انت ايه الثغر اللي هيتفتح في الدين لو انت مت لو انت مت دلوقتي ايه الثغر اللي هيتفتح لو الشيخ محمد حسان ربنا يديه طول العمر مات دلوقتي مين اللي هيروح ده حقيقة مشكلة كبيرة انما لو انت مت هيحصل ايه هتفضل لغاية امتى ماشي ورا ربنا سبحانه وتعالى لغاية امتى وراك يا رب مهما تعرض امرك مع شهواتي ومع محبوباتي لغاية امتى يا جماعة ده عايزين نقيم نفسنا تقييم سليم تقييم فعلا يحطك يحفزك انك انت تبدأ تتقدم تجاه الله سبحانه وتعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم بدأ التساقط من الاول من اولها بقى المسجد ده لو صفناه كده الله اعلم هيفضل كام واحد والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا الله ده ربنا استجاب اهو قالوا ان يكون له الملك علينا انتوا مش كنتوا عايزين ملك انتوا بتعترضوا ليه العند مع الله بدأ يرجع تاني في ناس في النص يعني الصف يا جماعة ما هو الصافي ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك من الحسن بن علي تنازل عن الخلافة لما حس انه يعمل فرقة بين المسلمين ابو بكر الصديق لما مسك الخلافة قال وليت عليكم ولست بخيركم تجرد تجرد لله سبحانه وتعالى مش مهم انا اللي امسك المهم السفينة تمشي ولكن ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم ده من عند الله من فوق امتثال لامر الله وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم ان آية ملكه مادام انتوا مش مصدقين الرسالة دي ربنا يبعت لكم آية مادية في ناس عايزة حاجة مادية دايما عشان تفضل مقتنعة ان آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم تابوت هيجي طائر كده فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة بقية التوراة يا جماعة تخيلوا ربنا قبل المعركة بعت لهم بقية التوراة اليهود كان اتاخد منهم حاجتين اتاخد منهم كتابهم المقدس التوراة واتاخد منهم ارضهم فلسطين فربنا رجع لهم الدين هو الدين اللي اغلى ولا الدنيا التوراة اللي اغلى ولا الارض الدين التوراة ربنا رجع لهم الدين كعلامة ان انا معاكم وبدام رجعت لكم الاغلى يبقى يرجع لكم الارض فلما تيجوا بعد كده وتلاقوا الطريق طويل لما تيجوا بعد كده وتلاقوا الاسباب قليلة لما تيجوا بعد كده وتلاقوا العدو قوي وكثير العدة والعتاد اوعوا اوعوا تتخاذلوا في مسألة الثقة في الله سبحانه وتعالى اني معكم اوعوا ما دام بعت لكم الرسالة دي يبقى انا معاكم يبقى اوعى تظن ان ربنا يوجهك لحاجة وهيسيبك اوعى اوعى يدخل في قلبك سوء الظن بالله ما دام ربنا اللي وجهك مش هيسيبك ابدا تاني حاجة يا جماعة الدين قبل الارض يا جماعة الدين قبل الارض يعني ربنا بيقول ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ائمة في الدين ونجعلهم الوارثين للدنيا يبقى الدين قبل الدنيا الدين قبل الارض والارض لو رجعت لنا واحنا ما عندناش دين نكسب ايه وفلسطين لو رجعت لنا واحنا ما عندناش دين كسبنا ايه الدين الاول لازم ربنا كان يرجع التوراة الاول غير ان دي اشارة مهمة جدا لينا ليه ربنا رجع لهم التوراة في الوقت ده عشان يستعينوا بها كعدة قلبية يتربوا بها قبل ما يخرجوا جهده قبل ما تخرج تجاهد لازم عدة قلبية قبل ما تخرج او او او يقارب هذا العدد خدوا الاجازة هنعمل ايه في الاجازة هنعمل ايه المشروع الاول والهدف الاول في الاجازة واول حاجة لاستثمار الاجازة وعدم تضييعها انك تحدد لنفسك هدف وهو اصلاح قلبي الاجازة دي بتاعت قلبي ما بتاعت حال قلبي مع الله سبحانه وتعالى التربية القلبية هي الحاجة الاساسية اللي هتخلي عندك قدرة انك انت تنفذ اوامر الله سبحانه وتعالى بعد كده ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين بدأنا ندخل في المرحلة الساخنة بقى مرحلة القتال الحقيقي فلما فصل طالوت بالجنود بدأ بقى الجيش يتحرك وخدوا بالكم حض- حصل كذا تساقط يعني يعني في الاول لما يفرض الجهاد تساقط طب طالوت لا معترضين تساقط طب طالوت بدأ يخرج ناس ما تخرجش تساقط فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم خد بالك خد بالك تمحيص الصف تمحيص ليه ابتلاء في الاول يا رب عشان تمحيص احنا مش عايزين عدد يا جماعة احنا مش عايزين غلام الاخدود كان واحد وقام الدين في الواقع كله بسببه احنا مش عايزين عدد احنا عايزين احنا عايزين يا جماعة عايزين ناس عندها ايمان في قلوبها عايزين رجالة ان الله مبتليكم الابتلاء عارفين عامل زي ايه عارفين الشاب اللي بيروح يشيل حديد في ال- في نوادي الجيم عشان يربي عضلات هي الفكرة انه بيحرك العضلة قصاد مقاومة عالية اللي هي الحديد فيقعد يحركها فالعضلة تقوى اهو انت لما تتحرك قصاد مقاومة اللي هو الابتلاء عضلاتك الايمانية تقوى الصحابة 13 سنة في مكة ابتلاء لما راحوا المدينة ما حدش في العالم عرف يقف في وشهم خالص فالابتلاء بيدي تقوية وبيدي تصفية بيدي تصفية للصف بنتصفى بحيث ان فعلا كل واحد يعني يعني كل واحد فعلا يتحط في الموقع اللي يساوي ايمانه ان الله مبتليكم بايه بنهر مش مبتليكم بمصيبة ولا- ده نهر ده نهر كبير واسع الدنيا بقى الدنيا انا اعرف يعني اعرف شلة والله كانت يعني في يعني ايام ما كنت في الكلية يعني كان المسجد بتاعنا تدخل تلاقي فيه حوالي 30 واحد ملتحي شلة كانوا حوالي 30 واحد وما شاء الله كله أم- مطلق لحيح عمى يعني كانوا داخلين داخلين كده يعني. بتدخل المسجد تحس ان المسجد ده في افغانستان ولا حاجة 30 واحد كان منظرهم فعلا كده ي- يعني يشرح الصدر ال 30 واحد دخلوا في التجارة 25 ده اترمت في الارض بعدها على طول بايام كان واحد منهم بيقوم الليل خمس ساعات كل ليلة رجع يشرب مخدرات ما فضلش من 30 دقن غير 3 دقون بس ده خ- ده على يد يا جماعة ده على يد كانت صدمة كانت تجربة بالنسبة لي صدمة ايوه ايوه ان الله مبتليكم بنار فتنة السراء اصعب من فتنة الضراء الف مرة واحد غلبان وفتح محل مشي بقوا اتنين مشوا بقوا تلاتة بقوا سلسلة محلات بعد كده بقى بيتش و- وراجل ملتزم بقى بيتش لا العامل اللي يروح يصلي في الجامع وقت الصلاة يتخصم من مرتبه يتخصم من مرتبه سبحان ربي ايوه يا جماعة الفتنة السراء بتعمي بتعمي الناس ياما ناس فتنت اول ما فتح لها في السراء عشان كده فترة الدراسة وفترات الاجازات دي فرصة انك تربي فيها ايمانك انك تداعب فيها علاقتك بالله سبحانه وتعالى ان الله مبتليكم بنهر كل واحد منكم في حياته نهر كل واحد منكم في طريقه نهر ايه النهر اللي في طريقك ايه الحاجة اللي واقفة في طريقك بينك وبين ربنا خد بالك كل الانهار في طريقك ما عادش الوقت فتنة مش موجود فاكرين قول الله وغلقت الابواب الابواب متغلقة في طريق الشباب يا جماعة الشاب ينزل يشتري ينزل الشارع ال- الفتن في الشارع يروح الجامعة ما شاء الله ده اساس الفتن في البلد ينزل يتفسح في اي نادي ده مش نوادي ده يقعد في البيت الدش والكليبات واخواتهم شغالين الكاسيت وبيناموا على الكاسيت الناس تروح فين غلقت الابواب الانهار من حوالينا عايزين كباري كل درس معمول كوبري تعدي بيه الى الله كل شريط هتسمعه كوبري ممكن يعديك الى الله كل صاحب صالح هتمسك فيه كوبري ممكن يعديك الى الله سبحانه وتعالى فعايزين يا جماعه عايزين نعدي الانهار اللي في طريقنا لما تيجي دوله تحارب دوله فنسال الدوله دي هتحاربنا بايه يقول لك بكل حاجه يعني إيه كل حاجه كيماوي ماشي بيولوجي ماشي نووي ماشي RPG ماشي رشاش ماشي قنابل عنقوديه ماشي كل ده يعني ايه يعني استعدوا لجميع انواع الاسلحه استعدوا لجميع انواع الفتن استعدوا لجميع انواع الانهار اللي هتقابلكم في طريقكم فتن نساء ماشي فتن مال ماشي فتنة وظيفة من 9 الصبح ل 9 بالليل مش لاقي غيرها ويا دوبك بترجع امنية حياتك تصحى تصلي الفجر ماشي الاخ يبقى كل امنيته اقوم الليل ازاي اقرا القران ازاي اخشع في الدين ازاي اعمل للدين ازاي انصر دين ازاي ادعو ازاي لغايه ما يجي مشروع في طريقه ولا حاجه في طريقه نفتن يا جماعه عايزين يبقى ديننا اثبت من هذه الفتن ديننا اثبت من هذه ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني هو الطريق بقى صعب كده ليه ايه اللي خلى الطريق بقى صعب قوي كده ايه اللي خلى الطريق صحراء طويل والنهر لما يجي كمان لا هي مفيش شرب يا اما شربة واحدة شربة واحدة بس بايد كمان مش بايدك الاتنين والعدو عدده كبير وعدته كبيرة و... واحنا عددنا قليل وقاعدين نتساقط ايه يا جماعة اللي حق... خدوا بالكم يا جماعة خدوا بالكم من هذه الكلمة اللي ربنا طلبوا منهم قبل كده وهم رفضوه جم الوقت هم اللي يطلبوه مش قبل كده ربنا قال لهم ادخلوا الارض المقدسة واذا دخلتموه فانكم غالبون جم الوقت عرفهم ان اللي تمردوا عليه قبل كده هو مصلحتهم اللي ربنا طلبوا منهم قبل كده وهم رفضوه جم الوقت هم اللي يطلبوه ولكن اللي كان قبل كده ببلاش ما عادش الوقت ببلاش الشاب اللي التزم وساب الالتزام لما يجي يرجع للالتزام تاني تحس ان هو بي يعني بيجاهد عشان يعرف يرجع ومشاكل وراء مشاكل اعرف شاب كان ملتزم وكان كويس و و و مره واحد قال له عيني الشريط ده معاك بس لغايه بكره فكان ايام الفيديو فمش هتدخل الشريط في الفيديو فوجئ ان هو فيلم مش اول ما شاف الفيلم انقلب تماما على الالتزام رجع بعد كذا سنة عايز يرجع للالتزام تاني سبحان ربي والله هذا الشاب يعني عصرته يعني لقى من العنت ما لا يوصف طريق وطريق طلوط وجالوت بقى طريق الطريق ده كله شافه في طريق ابتلي بمعاصي مش قادر انه يسيبها مش قادر. عزيمته رهيبة في كل حاجة الا في هذه المعصيه ليه يا جماعة ما هو اصل انت قبل كده اديتلك ببلاش ما قدرتهاش خدوا بالكم كلنا دخلنا ببلاش الوقت ما دفعناش حاجة لدخلتنا دي ما دفعناش التزامك ده فرصة لو خرجت وجيت ترجع تاني لا ادفع بقى الثمن ادفع الثمن ليه وربنا ما يريدنيش ولا ايه لا يريدك ولكن انت ما قدرتش اول مرة لانك خدتها ببلاش ادفع الثمن بقى خدوا بالكم يا جماعة والله من عدة ايام كان عندي درس اخ يعني بعد الدرس جه حضني وقعد يبكي الاخ ده انا عارفه كان ملتزم وساب الالتزام يعني لما جيت اسال عنه عايز يرجع تاني مشاكل وراء مشاكل دنيويه شغلها عن طريق الله سبحانه وتعالى فخدوا بالكم الله اله عزيز يعني هو دخلك وادالك ببلاش احفظ حقه بقى احفظ فضله اعرف ان ربنا اداك الفرصه دي هتخرج تيجي ترجع تاني هتلاقي لا هتلاقي الموضوع بقى صعب فاول حاجة لان قبل كده اتبطروا عليها لما كانت ببلاش تاني حاجة لان اخر الطريق ده التمكين ربنا يمكن لهم ويرجع لهم الارض والتمكين ده مسؤولية ضخمة جدا المشاكل مش بتنتهي بالتمكين ده بتبدأ بالتمكين فلازم ما يوصلش غير اللي عنده دين وامانة على انه يشيل دين ربنا سبحانه وتعالى فلازم الطريق يبقى صعب عشان الناس تتصفى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اخترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منه شربوا منه يا دي كلمة نفاق يا جماعة اللي لما الدنيا تتعرض عليه والدين محتاجه يقدم مصلحة دنيته على مصلحة دينه منافقي زمان افقه في دين الله من المسلم الان منافقي زمان كان لما يجيله يعني يعني يتخلف عن غزوة من غزوات النبي الدين محتاجه يتخلف عشان الدنيا يروح للنبي يقول شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا الوقت تلاقي الناس ولا في دماغها دين وتيجي تكلمه في ابسط تكاليف الدين يعني يبرق لك عينه وانت عايز ايه واحنا عارفين ربنا اكتر منك و... يا اخي بقى منافقي زمان فاهمين دين ربنا اكتر منك وفاهمين ان لما الدين يحتاجهم ويتنقصوا عن احتياج الدين الى الدنيا فهذا من النفاق وانت ما انتش فاهم هذه الحقيقة فشربوا منه الا قليلا منهم تساقط ضخم جدا حصل الصف قل جدا في العدد يقال ان هم بقى 314 واحد عدد اهل بدر ويقال اقل من هذا الصف قل جدا في العدد يا جماعة خدوا بالكم ان هم بقوا ثلاثة واحد شرب نام واستحمى وبرطع ويعني ما صدق ان هو لقى النار وواحد غد غرفة بيده وواحد قال انا ما عنديش لحظة ضيعها وانا في الطريق الى الله انا منطلق ما عنديش لحظة ابقى اقبط في الاخرة بقى انا مش عايز حاجة في الدنيا دلوقتي المثل ده الامام القرطبي قال هو مثل للدنيا في انسان بتصرفه الدنيا عن الدين وفي انسان بياخد من الدنيا قدر الاحتياج وهو في طريق الدين وفي انسان لا يعطله اي شيء عن الله سبحانه وتعالى خدوا بالكم يا جماعة لما الدين يحتاج لما الدين يحتاج في الظروف العادية ساعة وساعة انما لما الدين يحتاج لا لما الدين يحتاج سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر قال اينقص الدين وانا حي الدين ما ينقصش وانا حي ابدا لو هضحي بحياتي كلها الدين ما ينقصش ابدا لما الدين يحتاج يا جماعة لما يبقى في 200 الف واحد يوميا بيموتوا على الكفر واحنا قاعدين بناكل ونشرب وننام في بيوتنا ولا في دماغنا لما يبقى في 200 الف واحد بيدعو المسلمين الى غير الاسلام على اطراف العالم الاسلامي ليل نهار واحنا قاعدين لما يبقى في دولة بينفق على اخراج المسلمين من الاسلام فيها دولة زي اريتريا دولة ملهاش مكان على الخريطة 200 مليون دولار في سنة واحدة واحنا نايمين يبقى احنا فين عاطفتنا الدينية فين فين ديننا اصلا مش عط... فين الدين فين اصل الدين عندنا فالصدق مع الله الصدق مع الله ده احنا دلوقتي مش بقول لك ابوك محتاجك ولا امك محتاجاك ده انا بقول لك دينك محتاجك دينك دينك دينك لحمك دمك دينك محتاجك سيدنا ابو بكر الصديق قدم ماله كله لما الدين احتاج الرسول بيقول له ماذا تركت تركت لهم الله ورسوله الدين احتاج كل مليم في جيبي وكل ثانية في وقتي وكل ذرة في طاقتي يعني اللقمة اللي في بق ابني هشيلها واديها لدين ربنا سبحانه وتعالى فدول الناس اللي صدقوا الله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا حولهم الى ملوك في الدنيا قبل الاخره ملوك في الدنيا قبل الاخرة فده مثل للعلاقة بين الدين والدنيا لما الدين يحتاج لما الدين يحتاجك اما الدين يحتاج الى طاقاتك والى مجهوداتك فشربوا منه الا قليلا منهم التساقط تساقط المتساقط ورا تساقط ورا تساقط يخرج طالوت يتساقطه يجي النهر يتساقطه يتقال لهم في جهاد يتساقطه ايه التساقط ده ما انا بقول لك فتن كل فتنة قصادها ناس هتتساقط مننا المهم انك انت محصن ضد الفتن دي ولا لا وخدوا بالكم يا جماعة ده مش تساقط ده طرد ده طرد ده ده طرد بره طب طرد ليه ربنا يطرد حد مننا ليه بعد ما جه مش ربنا بيقول ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره اللهم بعثهم فثبطهم وقال اقعدوا مع القاعدين طب ليه يا رب اصلهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة اصلهم عناصر فتنة لا اخ التزم جديد يجي يقول لي سمعت الشريط الفلاني الشريط ايه يا ابني شريط الشيخ فلان في الرد على مش عارف مين فلان الشريط الفلاني بقى ما حصل شريط ايه شريط مش عارف مين بيشتم في مين الشريط التالت ده شفت الكتاب ده كتاب ايه يا ابني كتاب الرد على فلان وفلان وفلان ايه يا ابني اللي انت قعدت ايه يا جماعه ده يا جماعه ايه اللي احنا شغالين دماغنا بيه ده في اول طريقنا الى الله سبحانه وتعالى ده اللي احنا مالين دماغنا بيه في اول طريقنا الى الله احنا في اول ثلاث سنه اولى التزام دي كلها بتصلح قلبك وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى فده نمط عمره ما يثبت ابدا عمره ما يستمر فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه المرحله الاخيره خالص هو والذين امنوا معه بصوا لبعض كده ايه ده ده احنا ده احنا صفينا خالص ده احنا كنا 5000 واحد جت اول ازمه بينا 1000 تاني ازمه بينا 500 ده احنا بقينا ايه ده قال الذين امنوا من قال فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم خلاص مفيش امل اليأس الاحباط جه مش ممكن نوصل مش ربنا يا جماعة اداكوا مواع... مواثيق واداكوا علامات على انه معاكوا ازاي ما تثبتوش على الثقة بنصر الله لحد امتى هتفضل واثق لحد امتى هتفضل ماسك لحد امتى هيفضل عندك يقين ان الله ناصر هذا الدين لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله اللي عندهم معرفة ربنا ومعرفة الدار الاخرة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة كم ياما ياما حصل بيقول لهم ياما الا انتوا انتوا بتتكلموا انتوا بتتكلموا في قدرة الله سبحانه وتعالى بتتكلموا في قدرة الملك سبحانه وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة هو احنا قليلين ده كفاية ملائكة الكون دي كلها بتحارب معاك ده كفاية لما تروح تحارب اليهود الحجر والشجر لما يحارب معاك غزا نبي من انبياء بني اسرائيل يوشع بن نون فلما جاء ليفصل بالجيش قال لهم لا يتبعني رجل من ثلاث رجل بنى بامرأة رجل ملك بضع امرأة يعني كتب كتابه ولما يبني بها وهو ينتظر ان يبني بها كتب كتابه بالسن الدخلة ورجل رفع بيتا ولما يبني سقفه وهو ينتظر ان يبني سقفه لسه ما عرشوش ومستني يعرشه ورجل له خريفات لما تطئم وهو ينتظر ان تطئم عنده شوية بهايم حامل ومستني انها تولد الناس دي ما تجيش معاها ليه في قلوبها دنيا مستنيها دنيا الطريق ده عايز واحد كل اللي في قلبه الله سبحانه وتعالى كل اللي في قلبه احنا بنتكلم عن الاصلاح اللي عايز يصلح اللي عايز يبقى مصلح في هذا الواقع لا يتبعني رجل من ثلاث فلما فصل يعني لما اوشك على العدو وجد الشمس كادت ان تغيب خلاص هتغيب مش عارف تحارب وبكرة السبت اليهود ما بيحاربوش يوم السبت فقال لها انت مأمورة وانا مأمور اللهم احبسها علينا الله اكبر ايه اليقين ده يا جماعة انت مأمور ايوه الشمس دي امة من اماء الله الكون ده كله عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى انت مأمورة وانا مأمور اللهم احبسها علينا فحبسها الله عليهم يقين يا جماعة يقين احنا مش بنقول عبودية الكل لله بنقول الكون ده كله عبد لله سبحانه وتعالى الكون كله يحارب معاك امال ما صدق ازاي ان الحجر والشجرة هيحاربوا معاك اليهود ولكن ده امتى لما الصف ما بقاش فيه ان ها هنا قاعدون لما بقاش فيه حب دنيا لما حب الدنيا خرج بالقلوب الصف تطهر من حب الدنيا الله اجرى المعجزات ما قعدناش قليلين بقى ما قعدناش ساعتها قليلين فاحنا عايزين نعرف هنثبت على الثقه دي لغايه امتى هنثبت في مشاكل الامه العامه يعني كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة عندك في قلبك ناحية العراق وناحية افغانستان وناحية سائر بلاد العالم وناحية مشاكلك الخاصة وناحية الامتحانات وناحية الشغل وناحية الوظيفة وناحية الجواز هل يا جماعة الثقة في الذي في قلوبنا فعلا هل فعلا هذه المعاني مليئة قلوبنا طلعت هنا يا جماعة في القصة ان في ثلاث انواع من الناس عندنا في القصة النوع الاولاني اللي قال عايزين نخرج ونقاتل بس لما جه قتال هرب عايزين نخرج وعايزين وعايزين ويا عيني وصعبان علينا احوال المسلمين ولكن لما جه قتال هرب والنوع الثاني اللي خرج فعلا ولكن لما لقى فتنة الدنيا في الطريق وقع فما قدرش انه يكمل والنوع الثالث اللي كمل وقدر يتغلب على فتنة الدنيا ولكن يعني يعني ما ما مش عارف النصر بيجي منين لا طاقة لنا اليوم مش قادر يتصور مدى قدرة الله على نصره الاخرين اللي عنده هذا هذه الثقة في الله فيا جماعة في ثلاث حاجات في حاجة اسمها هم التغيير وفي حاجة اسمها همة التغيير وفي حاجة اسمها فقه التغيير يعني هم التغيير يعني هم التغيير انك انت يبقى عندك يعني يعني انا نفسي الواقع ده يتصلح نفسي نفسي وتلاقيه بيتمنى ولكن اول ما يجي كلام جد لا خلاص اول ما تيجي تقول له طب تعالى احضر طب تعالى التزم طب سيب المعاصي ما يقدرش ففي نوع عنده هم ولكن ما عندوش همه همه يعني تطبيق عملي اه هخرج وفي نوع عنده هذا الهم وهذه الهمة ولكن ما عندوش فقه التغيير يا جماعة ما يقدرش يغير ما يقدرش فالواقع ده يعني لو جينا نسقطه علينا او جينا نسقطه على الصورة هنلاقي ايه النوع اللي قال عايز اجاهد ولكن لما جه الجهاد ما خرجش ده عنده هم ده كذاب ما عندوش هم طب النوع اللي خرج عنده هم ولا لا عنده هم طيب لما وقع في فتنة الدنيا يبقى كان عنده هم ولكن ما عندوش هم يبقى احنا عايزين يكون عندنا هم تغيير وهم التغيير امال ايه فوق التغيير لما قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة فاهمين سنن ربنا في نصرة الدعوات فاهمين ربنا ينصرنا زي لما يكون عندنا يقين لما يكون عندنا حسن ظن في الله فاهمين ربنا بينصر ازاي ايه السنن اللي بناء عليها بينتصر اهل الدين واهل الحق يبقى مسألة فقه التغيير يا جماعة فمسألة ان احنا يعني يعني يعني مسألة ان يكون عندنا هذا الهم سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم في حديث عمل اشكالية هائلة جدا ما بين كثير من العلماء اللي هو حديث فقه عين ملك الموت لما ملك الموت جه يقبض راس سيدنا موسى فلما تيجي تطلع على الرواية اللي في البخاري تلاقي سيدنا موسى في اخر الحديث لما ايقن انه ميت ميت قال ايه رب امتني من الارض المقدسة رمية بحجر يعني يا رب موتني وانا شايف بعناية فلسطين يعني سيدنا موسى ما كانش خايف من الموت سيدنا موسى ما كانش قادر يتصور انه هيموت قبل ما يدخل فلسطين عنده هم في هم صادق في قضية صادقة بتحركه في حياته في انسان عنده هم وما عندوش الهمه لا عايزين يكون عندنا الهمه الهمه الهمه اللي, اللي ضد الاحباط النفسي اللي لما تشوف الواقع واللي بيحصل بره ما تحبطش ما تيأسش في غزوه احد المسلمين يعني نكلوا بالمشركين رايه المشركين وقعت على الارض حواليها 11 جثه مشرك كلهم بيحاولوا يمسكوها ويتقتلوا في لحظه في لحظة واحدة خالد بن الوليد اكتشف ان ال... ان في ثغر في المسلمين انكشف رجع بالجيش تاني المسلمين وهو بيجمعوا الغنائم فوجئوا ان المشركين محاصرينهم في لحظة يا جماعة اللي كان ماسك راية المشركين عمرة بنت علقمة امرأة واحدة ست اللي رفعت راية المشركين في هذا الموقف العصيب المسلمين في منهم اللي طلع يجري لا يلوى على شيء وفي منهم اللي قعد يقاتل ما مش عارف هو بيقتل في مين لدرجة ان ابو حذيفة بن اليمان قتل في هذه المعركة وهو يقول ابي قتلتم ابي وهم مش عارفين ان هو مسلم وفي وسط كل الربكة الفجائية اللي في لحظة دقيقة يرتفع صوت مات رسول الله مات رسول الله موقف رهيب وتلاقي عبد الله بن قبقة وعقبة بن ابي وقاص من المشركين هجموا على رسول الله يعني عقبة بن ابي وقاص شد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعية رسول الله عبد الله بن قمقة ضربه على عاتقه ضربة ضربة قاتلة لولا الدرع اللي كانت على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى منها شهرا فكان موقف رهيب موقف وتلاقي الصحابة في هذه اللحظات ابو دجانة يترس الرسول بجسمه وسعد بن ربيع الانصاري ينادي قوموا لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف وانس بن النضر يقول قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله وثابت الانصاري يقول ان كان رسول الله قد قتل فان الله حي لا يموت فقوموا دون دينكم وسيدنا طلحة سيدنا طلحة يدافع عن رسول الله وتلاقي الصحابة قاموا قومة رجل واحد بعد كده لما الرسول بدأ يلم الجيش بتاع المسلمين وراحوا للجبل وانتهت المعركة شوفوا بقى الرسول من شدة الجراح اللي فيه صلى وهو قاعد صلى الدور عليه الصلاة والسلام وهو قاعد والصحابة وراه جالسين ابو سفيان وقف لهم تحت الجبل فقال افيكم محمد فلم يجيبوه افيكم ابن ابي قحافة ابو بكر فلم يجيبوه افيكم عمر فلا هو بيسأل عن اهم الثلاثة في الاسلام فلم يجيبوه فقال اما هؤلاء فقد كفيتموهم يعني بيقول المشركين دول ماتوا فقال عمر والله يا عدو الله اننا لاحياء وقد ابقى الله لك ما تكره فقال اعلو هبل شوف بقى الشاهد بتاع القصة اللي انا بجيبه اعلو هبل فقال رسول الله الا تجيبه فقالوا وما نجيبه يا رسول الله النفوس محبطة الناس محطمة نفسيا الا تجيبه فقالوا وما نجيبه يا رسول الله قال قولوا الله اعلى واجل فقال ابو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم فقال رسول الله الا تجيبه المسلمين يا جماعة كانوا وصلوا لحالة من الاحباط النفسي رهيبة مش قادرين يستوعبوا ايه اللي حصل 75 واحد من كبار الصحابة اتقتلوا قدام عينيهم وف- وهم بيجمعوا الغنائم يعني يعني في لحظة النصر الا تجيبوه اعلوا هبل ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم وما وبماذا نجيب يا رسول الله قولوا الله مولانا ولا مولى لكم قضية يا جماعة انك ما تضعفش ابدا فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وهن يعني بدأ نفسيته تتأثر يعني هو لسه بيجي بس من جوه بدأ يضعف في الالتزام وما ضعفه لا ده بدأ ال- الضعف النفسي ينعكس عليه مرة يجي ومرة ما يجيش بيقدم رجله ويأخر رجل وما استكانوا خلاص ساب الموضوع تماما لا يا جماعة مفيش الاحباط مفيش اي هزيمة نفسية لا امام الشهوات ولا امام الواقع ولا امام الحرب على الدين في قوة في مواجهة الواقع فدول اللي عندهم همة التغيير فاحنا عايزين يكون عندنا هم هم صادق وهمة صادقة ينتج عنها عمل وفقه ازاي ان الدين ده ينتصر يعني احنا عايزين في الاخر نخرج بتوصيات يا جماعة عايزين في الاخر يعني يعني يعني نبقى فاهمين نعمل ايه لدينا يعني ال- الدرس ده اصلا مقصده في وسط الواقع الاليم ده في وسط الواقع الرهيب ده نعمل ايه لدينا لازم نعمل حاجة يا جماعة لازم نعمل حاجة اول حاجة لازم تعرف انك انت نصرتك للدين دي فرض مش فضل دي فرض من عندها فرض عليك هتسأل امام الله سبحانه وتعالى يعني لو في اتنين فريقين بيلعبوا في ملعب 11 لعيب و11 لعيب فبيلعبهم 11 مسلم و11 كافر فريق مسلم وفريق كافر وعشرات الالوف من المتفرجين كلهم مع الفريق المسلم مين اللي يكسب تخيل كده ان ال11 كافر دول مش حد- 11000 كافر بيلعبوا ال11 مسلم ومحترفين في اللعب كمان والمسلمين اللي بيحاربوا خيبانين مش قادرين لا تخيلوا يا جماعه مين اللي يكسب واحنا قاعدين نسقف في المدرجات ونقول آه، المسلمين الم... مين اللي يكسب يا جماعه مش م- المسلمين بيكسبوش يا جماعة عايزهم يكسبوا انزل العب معاهم في الملعب انزل انزل بنفسك ما تقعدش تتفرج ما تقعدش تتفرج على دينك و... وعلى رأي احد الاخوة بيقول يا عم احنا ننام وناكل ونشرب واما الاسلام ينتصر نقف ونقول ايه ايه ايه ما ينفعش يا جماعة كده لازم تنزل بنفسك بل في ناس مش واقفة في المدرجات والله يا جماعة في ناس بتزقل طوب على فريق المسلمين بيزقلوا طوب المعاصي اللي هم بيعملوها قاعدين يزقلوا كمان يعني كمان مش هين عليهم ده كمان بمعاصيهم بيزودوا النكسة في الامة بيزودوا المأساة والهم اللي في الامة بمعاصيهم وبفتنتهم لغيرهم وبانحرافهم ال ال ال من 20 ل 25 سنة الشباب اللي في الشارع اللي من 20 ل 25 سنة ده يثبت لو حارب ده ولا يثبت لو لو جه فتن ولا اللي, اللي, اللي في المسجد هنا ولسه مش قادرين يسيبوا مع دول يثبتهم اللي لسه جايب برفان ومكياج وبنطلون ولا ت- دي تثبت مين اللي يثبت فينا يا جماعة مين اللي يثبت فين فقضية المع... وقضية التمييع تمييع الدين التمييع الفظيع اللي بدأ يحصل في الدين في الواقع احد الشباب رايح القاهرة طبيبة اسنان طبيبة اسنان كان بيروح لها يعني فبيقول كانت شديدة ال... يعني ايه شديدة البعد عن دين الله فراح هو واحد صاحبه ففوجئ انها لابسه خمار والدين بدأ يظهر في العيادة كده و... فصاحبه قاعد كده تعبان قالت له انت تعبان ليه ومكتئب ليه وربنا والدين والايمان و- والشيخ فلان الفلاني ونسمع ونرجع لربنا ونفسيتنا تتصلح و... وفي وسط الوعظ قامت ال- ال- المدموزيل مطلعه علبه سجاير وقامت مولعه سجاره وقعدت تشرب سجاير وقعدت تكلمه في رب... عن ربنا وعن الدين هي مش حاسه ان فيها تناقض ما بين ده وده يعني يا جماعه التمييع والله يا جماعه التمييع وصل لهذه الدرجه بس كل واحد طلعت في حاجه يعني هي دي طلعت عندها في السجاير ان السجاير ما هياش لا في واحد تاني ايه الاختلاط يعني ايه المانع ان انا اقوم الليل والاختلاط في واحد تالت طلع- كل واحد بتطلع عنده في حاجه شكل التمييع ده ده اشد في هدم الدين من المعاصي نفسها اشد في هدم الدين من انك انت تعمل معاصي في حق الله سبحانه وتعالى تحجب بها النصر عن الامه قناه فضائيه واحده من القنوات بتاعتنا تحجب النصر عن الامه 40 سنه كامله 40 سنه والله قناه فضائيه واحده من القنوات الفضائيه نادي واحد ولا كوافير واحد ولا بنك ربوي واحد ولا ولا علاقه غراميه على ال... على النيل ماشيه والناس ساكته عليها و... ف يعني من الحاجات المهمه يا جماعه مساله ال- الدعوه الى الله الدعوة والله احنا بنتكلم عن الحاجات اللي في ايدنا اللي في ايدنا نعملها احنا ما نقدرش نقوم نحارب ولا نعرف نروح نحارب ولا نعرف ن... ما نعرفش نعمل الكلام ده احنا احنا اللي بايدنا الحاجات ال... الم... ند- الدعوه لله يعني انت ايه اثرك في الدعوه الى الله الاجازه اللي جايه دي واصحابك اللي هيبقوا فاضيين وصحباتك اللي هيبقوا فاضيين الدعوه الى الله الواحد بيمسك كيس الشيبسي ويقعد يبص له كده يقول يا رب ده ايه من ايات ده فضيحه لينا كيس الشيبسي ده كيس الشيبسي ده فيه 18 جرام بطاطس ما يسووش قرشين ساغ والكيس اللي من بره ده يعني يساوي له 6 7 ساغ يعني الكيس اللي هم حاطين فيه البطاطس اغلى اغلى من ثمن البطاطس نفسها هم فاهمين ان عشان يجذبوا الواحد للحاجة اهم حاجة الايه الشكل اللي من بره احنا شكلنا من بره منفر احنا ما بنعرفش نعبر عن ديننا يعني حتى الشاب اللي بيتحمس في الدعوة يروح اي كلام يجي في دماغه كده يقول اي كلام اي كلام طب ما تسمع لك شريط يا اخي وتروح تتكلم بيه طب ما تقرا لك كتيب كده في الوعظ وتنزل تتكلم بيه ما نحضر كلامنا يا جماعه ما تقعد المحاضره اللي انت عملتها بعد المحاضره اقعد جمع الكلام بتاعك ده واقراه مره كده وانزل اتكلم بيه ما نيجي يا جماعه كده نبقى نبقى ناس يعني عن- على مستوى الدعوه على مستوى الدعوه ومحدش يقول انا مالي انا مالي إيه؟ لو كان في واحد على وجه الكره الارضيه له حق يقول انا مالي كان حبيب النجار في قصه مؤمن ال ياسين في اول سوره ياسين اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فحفظنا بثالث ثلاث انبياء ثلاث انبياء مرسلين وهو وقف وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين قال انت واقف تدور- ده في ثلاث انبياء انت هتعمل ايه انت انت هتروح وسط الشيخ حسن ويعقوبة انت رايح فين مع فرق ال- ال- المثل ولكن اسقاط على واقعنا هتروح هتروح فين كل واحد فينا الدين محتاج له وكل واحد فينا بينفذ للصغور محدش يقدر ينفذ ليه انت ممكن توصل لناس مفيش شيخ في الدنيا يوصل له ولا داعية ولا شريط في الدنيا يوصل له فقضية يا جماعة ان احنا يعني نوصل للناس نوصل للناس ونبقى فنانين في الوصول للناس نبقى عارفين ازاي نوصل للناس ازاي فعلا القلوب تتحرك بالوعظ اللي انت بتقوله باذن الله سبحانه وتعالى انا حبيب النجار ده ايه من ايات ربنا لينا ايه والله من ايات ربنا ابو محجن الثقفي اللي خرج يجاد وهو شارب خمر مستني يقام عليه الحد مستني يقام عليه الحد يعني حتى لو انت صاحب كبائر مالكش عذر انك تسيب الدعوه لله انا عندي كتاب لواحد مصري اسلم على ايديه 4000 واحد غربي بالمراسله بالجوابات قبل ما يعملوا الشات 4000 واحد يعني انت تخيل لو انت بالشات ممكن ك... والله قريت الكلام اللي هو كان بيبعته لهم والله انا استغربت كانوا بيقولوه ازاي يعني كلام يعني اقل من العادي ما ياخدش درجة عادي حد 4000 واحد اسلم على ايديه ولكن كان الانسان عنده اخلاص اللي يعرف يعمله عمله وربنا بارك له فيه الدعوه الى الله الدعوه الى الله وانت رايح درس الشيخ حسن وانت رايح الدرس ده رايح الدرس ده ما تروحش بايديك فاضيه تعالى ربنا بخيرك يا اخي تعالى ربنا بالخير بتاعك ما تجيش كده ايد ورا وايد قدام كده ما ينفعش ف... فالدعوه الى الله التربيه يا جماعه كل واحد منكم ياخد له موجه ولو حتى موجه اسبق منه بحاجه بسيطه ولو حتى اخ سبقك في الالتزام بسنه او سنتين بس حد يرشدك في الطريق الى الله حد ياخد بايدك في الطريق لله حد يساعدك حد يبصلك بالطريق حد لما تيجي تقع ينبهك انك انت وقعت يعني في الطب الوقت يقول لك الاكتشاف المبكر للاورام يعني الورم ده لو ما اكتشفش مبكرا يموت صاحبه احنا عايزين الاكتشاف المبكر للانتكاس كثير جدا جدا من اللي قاعدين قدامي دلوقتي عندهم بذور انتكاس جواهم ومش باينه وهو مش مكتشف تكتشفها ازاي لازم يكون في حد شايفك مرايه يوريك عيوبك اللي انت مش عارف تشوفها يكون ليك حد بيربيك حد بيوجهك حد بيتابعك لازم يا جماعه واخيرا يعني يعني علاقتنا بكتاب الله سبحانه وتعالى علاقتنا بالقران الكريم علاقتنا بكلام الله احنا يعني لو واحد قاعد كده وقام واحد جاي قارص ودنه اول حاجه هتحصل ايه ايده هتتمد تشيل عن ودنه على طول ده انسان حي طب لو واحد قطعوا له ودنه ايده فضلت مكانها قطعوا له رجله ايده فضلت مكانها يبقى ده ايه ده ميت ما ملاش حل غير انه ميت لما يقطعوا العراق واحنا نفضل مكاننا لما يقطعوا فلسطين واحنا نفضل مكاننا لما يقطعوا أفغ... لما يقطعوا بلد واحنا مكان معناها ان الامه ميتة ان الروح اللي كانت بتربط ما بين الامة وبعضها راحت فاحنا بالظبط الروح راحت ايه الروح وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا القرآن الكريم القرآن لما كنا متصلين بالقرآن كان في روح عارفين عودة الروح احنا عايزين عودة الروح عودة القرآن مرة اخرى عودة الاحساس والحياة مرة اخرى عايزين نرجع علاقتنا بالقرآن لان اكبر مصيبة ضربنا فيها واكتر حاجة هدت حصون الامة وهدت حصانة الشباب تجاه الشهوات وتجاه الشبهات بعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى عشان كده توصية الاسبوع ده يا جماعة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى هو من ثلاث سنين يعني السنة اللي قبل اللي فاتت كان مجمع الرحمن عمل مشروع تحفيظ قرآن كبير جدا وكان في عدد كبير جدا من الشباب وال... والفتيات والرجال والنساء والاطفال كان مشروع ضخم فعلا يعني السنة اللي فاتت يعني اعرف ان المشروع يعني بنفس الحجم كده كان عمله مجمع الصفا في طلخة عارفين مجمع الصفا مجمع الصفا اللي هو بعد النوادي اللي هو بعد الكوبري على طول تقوم داخل يمين كده تفضل ماشي لغايه ما النوادي تخلص او راكب لغايه ما النوادي تخلص مجمع الصفا مجمع كبير جنبه دار ايتام برج كبير جدا دار للكفالة الايتام فمجمع الصفا عملوا السنة اللي فاتت وكان مشروع ناجح جدا فالسنة دي يعني علمت ان مجمع الصفا عامل مشروع لتحفيظ القرآن يعني انا ما اعرفش نظامه ايه وان كنت اعتقد انه هيبقى 3 ايام في الاسبوع بعد العصر ساعة مرة بعد العصر وهيبقى اعتقد انه مستويات في مستوى حفظ صفحة كل مرة وفي مستوى حفظ ربع كل مرة يعني في واحد هيحفظ ثلاث صفحات بالاسبوع وواحد هيحفظ آه ثلاث ارباع في الاسبوع كل واحد حسب مستواه يعني يعني ايه طبعا ما بين ذلك مستويات يعني فيعني ده مشروع مهم جدا يا جماعة وانا شخصيا يعني قلت لكم قبل كده انا التزامي كان في في تحفيظ قرآن فانا يعني بعتز جدا ببشرات تحفيظ القرآن ويعني يعني يعني بشجع يا جماعه والله كل شاب وكل فتاه قاعده ان هم يروحوا هذا المشروع او مشروع تاني موجود قدامهم يعني ما بفضل الله المشاريع كتير ولكن ده مشروع للشباب للفتيات للرجال لل... للنساء للاطفال مشروع شامل فده فرصة عظيمة فيعني ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون في اقبال من الشباب ومن الفتيات على هذا المشروع وتبقى فرصة جميلة جدا ان احنا يبقى فيه كوبري كوبري من, من, من انهار الفتن اللي محطوطة قدامنا دي ويبقى فرصة جميلة ان احنا نبدأ الاجازة بتاعتنا ونبدأ الصيف بحاجة فعلا خطوة في طريق اصلاح القلب خطوة في طريق التربية القلبية حفظ القرآن هيساعدك في صلاة النوافل لانك هتقوم تقرأ في النوافل باللي انت حافظه فصلاة النوافل بتاعتك هتحيا هتبقى صلاة لها معنى قيام الليل هيبقى سهل جدا ما عدتش محتاج حو مصحف ولا حامل مصحف ولا لا لا لا الربعين اللي انت حافظهم كل اسبوع تقعد تصلي بهم طول الاسبوع يا هت... هتعيش في معاني خطيرة جدا طول الاسبوع حسنات طبعا حسنات حفظ القرآن تخيل السطر بتقراه 20 مرة عما تحفظه يعني خدت ثواب صفحة كاملة عما حفظت سطر يعني تخيل عشان تحفظ يعني يعني حسنات حفظ القرآن يا جماعة حسنات خطيرة حسنات يعني يعني يعني يعني ونسأل الله سبحانه وتعالى كمان بالاخلاص ان ربنا يضاعف هذه الحسنات فيعني يعني ارجو من الشباب ومن الفتيات ان هم يستجيبوا لهذا المشروع او للمشاريع الاخرى اللي موجودة قريبا منهم ويبقى في اقبال على هذا الامر اللي ما يقدرش يروح ثلاث ايام يروح يومين اللي ما يقدرش يروح يومين يروح يعني كل يعني اللي ما يقدرش ياخد الحاجة يقرب ويسيب يسدد ويقرب يسدد ويقارب فاحنا يعني التوصيات اللي احنا قلناها في الاخر استخلاصا من هذه القصة مسألة انك تنصر دينك ده فرض وليس فضل فرض عليك فرض هتسأل فيه امام الله مسألة ان اكبر حاجة بتهدم بها دينك المعاصي عصيانك لله سبحانه وتعالى انك معصيتك لله يعني مسألة انك انت تمييع الدين نفسه وعدم اخذ الدين زي ما الصحابة خدوه كده دي بتهدم في الدين زي المعاصي مسألة يا جماعة الدعوة الى الله يبقى لها جهد في ده حتى انت نفسك بتنمو والله يعني يعني وانت بتغسل الطبق اللي مش نظيف ايدك بتنضف معاه فانت يعني يعني انت نفسك بتنضف مع الدعوة مسألة التربية انك تاخد حد يوجهك ويربيك مسألة اعادة الاتصال مرة اخرى بكتاب الله سبحانه وتعالى لان فعلا هو ده الحاجة يعني احنا قاعدين نقول القصة كل كلمة بتلاقي فيها فايدة كل الاية دي بتلاقي فيها فايدة قلبية الاية دي بتلاقي فيها فايدة في الدعوة الاية دي بتلاقيها بتحل لك مشكلة في ذهنك ما كنتش يعني واخد بالك من حلها فطول ما انت ماشي مع كتاب الله انت قاعد تزداد وتنمو وتبقى اصلب وتبقى امتن يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبت قلوبنا على الحق اللهم فقهنا في القرآن اللهم فقهنا في القرآن اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن اللهم ارزقنا حفظ القرآن اللهم اعنا على حفظ القرآن اللهم اعنا على حفظ القرآن وعلى فهم القرآن وعلى العمل بالقرآن وعلى الدعوة بالقرآن وعلى الجهاد بالقرآن اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب اجعل لنا في لساننا نورا يا رب اجعل لنا في لساننا نورا فأي أيما عبد كلمناه عنك أخذنا بقلبه إليك يا رب العالمين اللهم اشرح لنا صدور الخلق أجمعين اللهم اشرح لنا صدور الخلق أجمعين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك اللهم ثبتنا وزدنا ايدا في ديننا يا رب العالمين وزدنا قوة في ديننا يا رب العالمين وزدنا ثباتا في قلوبنا يا رب العالمين اصلح لنا قلوبنا انر لنا قلوبنا طهر لنا قلوبنا اشف لنا قلوبنا تب علينا لنتوب اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها قديمها وحديثها عظيمها وصغيرها تب علينا توبة ترضى بها عنا تب علينا اعفو عنا اعفو عنا يا رب العالمين امحو خطايانا من صحائفنا يا رب العالمين يا رب اجعل اسعد ايامنا وافرح ايامنا واجمل ايامنا يوم لقائك يا مولانا واملأ قلوبنا حبا لك ورضا بك واقبالا عليك وثقة فيك يا رب اجعلنا رجالا يا رب اجعلنا رجالا ندافع عن دينك يا رب اجعلنا سيوفا ندافع عن دينك يا رب مكن لنا ديننا يا رب مكن لنا في انفسنا يا رب اعنا على قيام الليل اعنا على صيام النهار اعنا على طاعتك يا رب استأسدت علينا نفوسنا استأسدت علينا نفوسنا شغلتنا اموالنا واهلنا عنك يا رب العالمين غفلنا عنك وعن دينك يا رب العالمين يا رب اعنا على انفسنا واعنا على الشيطان واعنا على كل فتنة صرفت قلوبنا عنك يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واحفظ مصر من اعدائها في الداخل والخارج يا رب العالمين واهد شباب مصر واهد فتيات م... واهد فتيات مصر واهد نساء مصر يا رب خذ بقلوبنا اليك يا رب خذ بنواصينا اليك يا رب توفنا وانت راض عنا وثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك وانت راض عنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك أيها الأحبة في الله تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات المجد الإسلامية هاتف رقم 0 1 2 3 4 6 7 6 1 6 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته